السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حبتي في الله الحقيقة الواحد وهو بيتكلم عن التابعين بيقرأ قصص هؤلاء الناس وحياتهم ومواقفهم الجميلة فعلا بيتمنى أن يكون عايش في الزمن دوت عشان يشوف فعلا زمن عاش فيه رجال أطهار اتربوا بين إيدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلع جيل جميل أوي أوي أوي بنتمنى ان ربنا يجمعنا بيهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني والاخير من حياة العلم الامام الكبير المجاهد سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان كانت المحنة الكبيرة في حياة سعيد ابن جبير المشكلة اللي حصلت بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا ال ال يعني الرجل الظالم الغشوم اللي كان سفاكا للدماء يعني سبحان الله كانت سبب المشكلة أصلا ان الحجاج بن يوسف الثقفي بعت في يوم من الايام رئيس القوات بتوعه قوات الجيش اللي هو عبد الرحمن بن الاشعث قال له انا عايزك تروح لتغزو رتبيل ملك الترك في مناطق واقعة في حتة اسمها سجستان دي بين إيران وبين أفغانستان وراح فعلا عبد الرحمن بن أشعث وانتصر انتصار ساحق بفضل الله سبحانه وتعالى وغنم غنائم كثيرة وبعت واحد من طرفه بخمس الغنائم لبيت مال المسلمين يوصلها للحجاج ابن يوسف الثقفي وطلب منه فقط انه يعطيه مهلة يوقف فيها القتال والجهاد علشان بس يعرف مداخل البلاد ومخارجها عشان ما يقحمش الجيش في مهلكة فيضم فيضيع جيشه كله مرة واحدة ما كان من الحجاج إلا أنه قابل الطلب البسيط دوت بهجوم عنيف جدا على عبد الرحمن بن الأشعث وقال له أنت آه إنسان جبان وما عندكش جرأة على الجهاد وأنا هدوقك الويل وهعمل فيك وهرفدك من الجيش فما كان منه إلا أنه راح مجمع الكبار الجنود والقواد اللي معاه في الجيش وقرأ عليهم رسالة الحجاج ابن يوسف الثقفي فما كان منهم إلا إن هم كلهم طبعا صدرهم كان شايل يعني من حجاج بن يوسف وكلهم كانوا تعبانين منه لأنه كان ظالم جدا وسفاك للدماء فما كان منهم إلا أن قالوا له ايه رايك نخرج كلنا على الحجاج بن يوسف ونقاتله ونشيله بقى من من ايه من حكم العراق عشان نخلص من ظلمه ومن بطشه قال لهم ايدكم في ايديا قال له خلاص واتفقوا مع بعض على قتل الحجاج بن يوسف على انهم يزيحوه من الملك بتاعه وبالفعل حصلت ما بينهم وبين الحجاج بن يوسف حروب طاحنه انتصر فيها في البدايه عبد الرحمن ابن الأشعث واللي زود قوة عبد الرحمن ابن الأشعث ان جم الناس اللي ماسكين الولايات اللي حوالين الحجاج بن يوسف جم بلغوه قالوا له ده أهل الذمة عشان يهربوا من الجزية اللي بيدفعوها دخلوا في الإسلام وأصبح النهاردة ما بيدفعوش جزية وسابوا القرى اللي كانوا عايشين فيها وجم عاشوا في المدن وعملوا مشكلة كبيرة جدا وأزمة كبيرة وما بقاش في أي فلوس دلوقتي في بيت المال علشان نقدر نجهز بيها الجيوش بتاعتك فده كان موطن ضعف الحجاج فأصدر قرار ظالم برضه مرة تانية وأمرهم كلهم ان هم يردوا الناس ديت من المدن بعد ما عاشوا فيها وخلاص وكل واحد عرف أكل عيشه فين وحياته فين ورستق حياته أمرهم ان هم يرحلوا مرة تانية للقرى فخرج الأطفال والنساء والرجال الكل يستغيث ويبكي وقابلوهم بقى الفقهاء بتوع البصرة والقراء وصعب عليهم الموضوع حاولوا يتوسطوا ما فيش أي أمل فإذا بعبد الرحمن بن الأشعث يروح يقابل فقهاء وقراء البصرة قال لهم اتكوا في إيديا نشيل الحجاج قالوا له معاك فانضم ليه من ضمن من انضم سعيد ابن جبير وقف ضد الحجاج ابن يوسف وحصلت حرب طاحنة بين جيش عبد الرحمن بن الأشعث وبين جيش الحجاج بن يوسف كان في البداية النصرة لصالح عبد الرحمن بن الأشعث وفجأة انقلبت الموازين وانتصر الحجاج ابن يوسف وفر عبد الرحمن ابن الأشعث وبدأ الحجاج يقبض على الجيش ده كله ويجد ويطلب منهم يجددوا البيعة ليه على العراق مرة تانية بما فيها الكوفة والبصرة فبدأوا يجددوا البيع وكان طريقة تجديد البيع كانت يعني قبيحة جدا كان يجيب الواحد ويأمره يقول له أنا لما تركت بيعتك بيعت يعني البيعة بتاعتك أنا كنت كافرا فعدت الآن إلى الإسلام وجددت البيعة فطبعا شهد بذلك حوالي 7000 واحد وأما الباقيين كلهم فرفضوا هذا الكلام وقتلوا وكانت مذبحة كبيرة جدا جدا لدرجة أنه قتل واحد كان معدي 80 سنة والموضوع كان أثر على نفوس الناس جدا وصل الخبر دوت خبر المذبحة ديت لسعيد ابن جبير وعرف ان اكيد هتيجي اللحظه اللي هيقع فيها في ايدين الحجاج ابن يوسف الثقفي واكيد هينتقم منه لانه عرف ان هو كان واقف ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي ايه اللي حصل يا جماعه في الوقت دوت في الوقت دوت سعيد بن جبير قال اخد بالاسباب فابتدى يستخبى في بعض القرى القريبه من مكه يعني فضل مستخبي هناك لمده عشر سنين وفضل كل ما يحس ان الحجاج قرب يوصل له بقى يفر ويروح لمكان تاني حد ما في يوم من الايام حدث ما لم يكن يتوقعه سعيد بن الجبير سعيد بن جبير وجاءت محنه شديده جدا وكبيره جدا وكان موقف عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر ايه اللي حصل قدم على مكة والي جديد من قبل بني أمية اسمه خالد ابن عبد الله القصري وكان ما يتخيرش عن الحجاج كان إنسان ظالم جدا وكانت سيرته من أسوأ السير وكان يعني إنسان عنده بطش وعنده جبروت غير عادي وكان الناس طبعا أصحاب سعيد بن جبير خافوا على سعيد بن جبير لأن إمام علم الدنيا كلها بتحترمه وتوقره وكل الدنيا كلها محتاجة لعلمه ومحتاجة ليه في أي وقت فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم راحوا قالوا لسعيد بن جبير إن نخشى عليك من خالد بن عبد الله القصري ده سيرته ما تتخيرش عن سيرة الحجاج بن يوسف فلا بد أن تفر وإن أنت تروح تهرب في أي مكان تاني ابعد عن مكة بأي طريقة فسعيد بن جبير قال كلمة عجيبة قوي قال لهم والله لا أفر والله لقد فررت حتى استحييت من ربي بلوم أنا عمال بهرب بقالي عشر سنين لحد أما كسفت من ربنا إزاي أن أنا أخاف من إنسان بالمنظر ده فأنا خلاص موجود واللي ربنا يقدره يحصل ومفيش أيام وقدر خالد بن عبد الله القصري يوصل بمخابراته والعيون بتاعته والجواسيس يوصلوا للمكان اللي مستخبي فيه سعيد ابن جبير وراح الجنود قبضوا على سعيد بن جبير وخدوه عشان يوصلوه لمدينة واسط في العراق علشان الحجاج ابن يوسف الثقفي يعني يقتل سعيد ابن جبير فأول ما قبضوا عليه سعيد بن جبير بص لاصحابه وحبايبه تلاميذه قال لهم والله ما أراني إلا مقتولا يعني أنا شايف نفسي أن أنا هتقتل على يد هذا الرجل الظالم قالوا لي حبوا بقى يعني يهونوا عليه الموضوع ما تخافش يا إمام ولعل وعسى يعفو عنك ويعني ما, يعني ما تتوقعش الشر قال لهم والله لقد كنت في ليلة مع اثنين من أصحابي اثنين من أقرب الناس إلين وقعدنا نذكر المولى عز وجل وندعو الله عز وجل ونبتهل في الدعاء ونتمنى الشهادة فكل واحد فينا تمنى أن يرزقه الله الشهادة فأصحاب الاثنين نالوا الشهادة وبقيت أنا وما أراني إلا مقتولا خارج من بيته سعيد بن جبير وبص الموقف المؤثر دوت ليه بنت صغيرة عمرها حوالي خمس سنين راحت متعلقة في رجليه وقالت له سي يعني بالبلدي كده سيبني لمين يا أبي ما تسيبنيش يا أبي وبدأت تتشعلق فيه وماسكة فيه ومش عايزة تسيبه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هو يبص لبنته ويروح مسلك إيديها كده ومطبطب على راسها يقول لها يا بنيتي قولي لأمك موعدنا جنة الرحمن إن شاء الله تعالى ومشي سعيد بن جبير بعد ما بنته قعدت تبكي بكاء مرير وزوجته قعدت تبكي بكاء مرير وخرج سعيد بن جبير وحصل كم موقف من أغرب المواقف موقف الأولاني الراجل اللي واخد سعيد بن جبير ومكتف إيديه واخده علشان يوصله للحجاج بن يوسف الثقفي في واسط علشان يقتله في وسط السكة كانوا ماشيين مع بعض لمدة 3-4 أيام فطول السكة سعيد بن جبير ما شاء الله عمال عبادة وصيام وقيام ليل واستغفار وتسبيح وقراءة قرآن ودعاء وبكاء صعب عليه فقال له يا إمام والله إني لأدري ماذا سيصنع بك هذا الظالم أنا عارف أنا موديك لواحد ظالم هيقتلك يا إمام اهرب إلى أي مكان تخيل لو حضرتك مكانه ورايح لواحد هيقتلك والراجل اللي ماسكك الحرس اللي ماسكك بيقول لك اهرب اهرب انا عارف ان هو هيقتلك تعمل ايه ممكن تهرب ومن حقك يا اخي ده راجل ظالم قال له لا والله فان الحجاج سيعلم انك قد اخذتني فان لم تصل بي اليه قتلك انت ولا اريد ان تكافأ بمثل هذه المكافأة انا مش عايزك تتعذب مكاني وتتقتل مكاني ان حرام ان انت تتظلم بسببي لدرجة ان الامام الاعمش بيحكي بيقول لما جابوا سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وبعض اصحابنا ودخلوا السجن عند الحجاج بن يوسف الثقفي قبل ما ينفذوا بقى حكم الاعدام فبيقول دخلت عليهم ورحت قلت لهم كلمة قلت لهم معقولة ورجل شرطي واحد من شرط الحجاج بن يوسف جايبكم من مكة لحد هنا مش قادرين تكتفوه وترموه في الصحراء وتهربوا فقال سعيد بن جبير فمن كان يسقيه الماء إذا عطش لما يعطش مين اللي كان يسقيه مية سبحان الله قلبه مشغول على ان الراجل الحارس اللي هيوصله لو كتفوه هربوا منه مين يسقيه مية نسيبه يموت قد ايه قلوبهم كانت مليانه رحمه وصل سعيد بن جبير للحجاج وبالله عليكم ركزوا معايا في الحوار المؤثر اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الملك الظالم الغشوم أول ما دخلوه على الحجاج بن يوسف فشافه فبصله بحقد وغل شديد قال له ما اسمك اسمك ايه قال سعيد بن جبير لأن هو مش عارف ما هو عارف قال له سعيد بن جبير قال لا بل شقي بن كسير بدل كلمة سعيد حط مكانها شقي وبدل كلمة جبير حط مكانها كسير قال بل شقي بل شقي بن كسير فقال له سعيد بن جبير بل كانت أمي أعلم باسمي منك أمي كانت أعلم باسمي منك أنت فقال له الحجاج بن يوسف وشوف بقى سوء الأدب العجيب اللي عند هذا الرجل قال ما تقول في محمد محمد محمد كده حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال محمد فقال ما تقول في محمد فقال تعني محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه قال أجل قال سيد ولد آدم وأنا أقرأ لكم بس الكلام اللي دار ما بينهم سيد ولد آدم النبي المصطفى خير من بقي من البشر وخير من مضى حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم قال فما تقول في أبي بكر هو عايز يمسك عليه أي حاجة عشان يقتله قال فما تقول في أبي بكر قال هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يغير ولم يبدل قال فما تقول في عمر قال هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل خد بالك وخيرة الله وخيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد مضى على منهاج صاحبي فعاش حميدا وقتل شهيدا قال فما تقول في عثمان قال هو المجهز لجيش العسرة الحافر بئر روما المشتري بيتا لنفسه في الجنة سهر رسول الله على ابنتيه ولقد زوجه الله ولقد زوجه النبي بوحي من السماء وهو المقتول ظلما قال فما تقول في علي قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الفتيان وهو زوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة دخل بقى في الجد بقى قال فأي خلفاء بني أمية أعجب لك مين اللي بتحبه من خلفاء بني أمية قال أرضاهم لخالقهم أكتر واحد بيرضي الله هو ده أحب واحد لقلبي قال فأيهم أرضى للخالق كان مين فيهم قال علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم بدأ يخش بقى في أهم نقطة قال له فما تقول فيا سألتك عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة الراشدين وبني أمية أنا عايز رأيك بقى فيا أنا فقال له أنت أعلم بنفسك شوف العز يا أخي هو عارف أنه عايز يقتله وخد بالك من حاجة هو ممكن سعيد بن جبير كان يقول له أي كلمة يحنن قلبه ويسيبه بجد لأن راجل ظالم وغشوم وسفاك للدماء وأقل كلمة كانت ممكن تخليه يسيبه لكن أصر أن يمضي على العزة اللي هو عايش عليها تعالوا نكمل حوار سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل الحوار العجيب اللي دار بين الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم السفاك للدماء وبين سعيد بن جبير الإمام العلم تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجاج بعدما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسألوا عن خلفاء بني أمية ثم قال له فما تقول في قال أنت أعلم بنفسك قال بل أريد علمك أنت عايز رأيك أنت فيا قال إذا يسوءك ولا يسرك تخيل واحد بيكلم سلطان غشوم وظالم وسفاك للدماء وبيكلمه بالجرأة دي كلها هو عارف انه كده كده هيقتله هيذل نفسه وبرضه هيقتله طب وليه اذل نفسي ما كلمه بعز ما دام كده كده انا مقتول القى الله وانا عزيز وما القاش ربنا وانا ذليل اذل نفسي لله اه انما للبشر لا قال اذا يسوءك ولا يسرك قال لابد ان اسمع منك لازم اعرف رايك فيا فقال سعيد بن جبير اني لاعلم انك مخالف لكتاب الله تعالى تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا فقال الحجاج إذا والله لأقتلنك قال سعيد بن جبير إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك كل اللي هتعمله إيه هتقتلني هتطلعني من الدنيا لكن بقتل دوت هكون أفسدت عليك أخرتك لأنك هتلقى الله بدمي وأنا في النهاية ما عملتلكش حاجة وانت اللي بتظلمني قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك قال له الحجاج اختر لنفسك أي قتلة شئت تحب أقتلك إزاي بالسيف ولا غرقك ولا أحرقك ولا أعمل فيك إيه اختار القتلة اللي أنا أقتلها لك فقال سعيد بل اخترها أنت لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة فالحجاج قال له أتريد عفوي تحب أن أنا أعفو عنك قال إن كان العفو فمن الله أما منك أنت فلا براءة لك ولا عذر اللي زيك أنت مطلوبش منه العفو مطلوبش العفو إلا من ربي سبحانه وتعالى فاغتاظ الحجاج وقال السيف والنطع يا غلام بسرعة هات لي السيف والنطع النطع ده جلد كده بيتحط تحت الإنسان اللي هو هيتقتل وهيتضرب بالسيف عشان الدم ما ينزلش على الأرض ينزل على الجلد ده وبعد كده يلموه يرموه قال السيف والنطع يا غلام فتبسم سعيد بن جبير ركز معايا في الحتة المهمة دي حتة في غاية الروعة فتبسم سعيد بن جبير فتعجب الحجاج قال له انت بتبتسم ليه قال أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك يا سبحان الله شوف الكلام بيقول له أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك فقال الحجاج اقتله يا غلام فاستقبل سعيد بن جبير القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فقال له ابعدوا عن القبلة حرف وشه عن القبلة قال فأينما تولوا فثم وجه الله فقال له كبوا على الأرض ارميه على الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فصرخ الحجاج وقال اذبحوا عدو الله اذبحوا عدو الله فرفع سعيد بن جبير كفه إلى السماء ورأسه إلى السماء وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي أبدا وربنا استجاب دعوته الحجاج ما قتلش حد بعد سعيد بن جبير مع أنه قتل آلاف آلاف البشر قتلهم وسفك دمائهم الحجاج بن يوسف لكن بعد قتل الحجاج بعد قتل سعيد بن جبير ربنا ما سلطوش على حد فقتل سعيد بن جبير بعد وفاة سعيد بن جبير تحولت حياة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى جحيم جحيم 15 يوم ما ينامش كل يوم يجي ينام ويقوم مفزوع يقول هذا سعيد بن جبير آخذ بعنقي وفي رواية آخذ برجلي مالي ولسعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير كل يوم يجي له في المنام ويظهر قدامه وكأنه بيخنقه أو كأنه بيجره من رجليه وهو يقوم ويصرخ هذا سعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير وفضل يمشي في الشوارع حجاج بن يوسف يمشي في الشارع يكلم نفسه ويقول لهم هذا سعيد بن جبير مالي ولسعيد بن جبير ردوا عني سعيد بن جبير وتمر 15 يوم ويصاب الحجاج بن يوسف الثقفي بالحمى ويشتد عليه المرض ويموت قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة رؤيا الحجاج بن يوسف في النوم بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال قتلني بكل قتيل قتله كل واحد قتلته قتلني قدامه قتله وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتله سبعين مرة في مقابل سعيد بن جبير فلما مات الحجاج بن يوسف الثقفي وصل خبر موته لإبراهيم النخعي فبكى من شدة الفرح وقام الحسن البصري سجد شكرا لله وقال اللهم أمته فأذهب عنا سنته خلاص يا رب مش عايزين واحد ظالم تاني زيه ويجي تاني يا رب ولما أخبر طاووس بموت الحجاج بن يوسف قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحقيقة لما تقعد تتأمل لموقف سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف موقف عجيب قوي إمام علم ربنا نفع به المسلمين كان إمام الكوفة والدنيا كلها بتتتلمذ على إيديه ومعروف إن ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وياما ربنا نفع بعلمه وكان إمام في التفسير والفقه واللغة وكل ما شاء الله في كل علوم الدين وربنا نفع بيه كتير إيه اللي يخلي واحد زي الحجاج بن يوسف يقف الموقف دوت ضد واحد زي سعيد بن جبير حتى لو كان سعيد بن جبير صاحب قضية وفعلا نفسه يخلص من ظلم الحجاج بن يوسف وما كانش لوحده ده كان آلاف البشر نفسهم بيخلصوا من ظلم هذا الرجل الظالم الجائر فكون ان انت عرفت ان هو اعترض عليك من كثرة الظلم اللي انت فيه ده كان يديك فرصة ان انت تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتبعد عن الظلم اللي انت كنت بتظلمه للناس مش ان انت كمان تكمل مسيرة الظلم وتقتل علم من اعلام المسلمين وقتل اي مسلم مصيبة فما ظنك بقتل عالم ربنا نافع بيه المسلمين ونافع بيه الامة الاسلامية وشوف الحوار اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي حوار كله عزة سعيد بن جبير يا جماعة كان يقدر يخش على الحجاج ويقول له كلمتين مجاملة ويقول له أنا آسف أنا كنت غلطان في حقك لكن أنت فعلا إمام وحاكم العراق وأنت على راسي من فوق وأنت وأنت وكلمتين وكان يخلص وهو نفسه الحجاج قال له أتريد عفوي؟ يحب ان انا اعفو عنك لو كان قال له اه كان يقول له طب قول لي كلمتين استرضيني بيهم وانا اخرجك وتمشي وبالعكس ده انا ممكن اخليك من المقربين الي لكن سعيد بن جبير رفض عارفين رفض ليه لان لو عمل كده هيجي ناس كتير من بعده هتعمل كده وهيقولوا سعيد بن جبير عمل كده واحنا مش احسن من سعيد بن جبير والكل هيمشي زي ما كان هو ماشي ويعمل زي ما هو عمل وأهل العلم بيخافوا من الحتة ديت لدرجة أنه بيحكى أن في واحد من أهل العلم في يوم من الأيام كانوا عايشين في زمن ملك من الملوك الظلمة وجي أمر الناس أن يأكلوا لحم الخنزير خدوا بالكم من الكلام ده يأكلوا من لحم الخنزير واللي مش هياكل هيقتل فجم عند الإمام العالم ده إمام الأئمة الكبار فجم عند الإمام دوت فالحرس بيحبوه فقدموا له لحم شاه بدل لحم الخنزير وقالوا له كل يا إمام اطمن احنا بدلنا لك اللحم وبدل لحم الخنزير حطينا لك لحم شياه وجه بقى الملك قال له يلا كل من لحم الخنزير واللي قدامه ده مش لحم خنزير ده لحم شاه فرفض ياكل فقال خلاص اقتلوه فالحرس قالوا له طب ليه رفضت تاكل ده احنا دلوقتي هنقتلك بأمر الملك ده احنا حطينا لك أصلا لحم شاه مش لحم خنزير قال لهم أنا اللي أعرف إنه لحم شاه وانتوا اللي تعرفوا إنما الناس ما تعرفش فلو أكلت من لحم الشاه وهو الناس فاكرين إنه لحم خنزير الكل سيأتي وسيقلدني وأكون أنا أسوة ليهم في الشر فالكل يمشي ورايا يقول الإمام عمل فاعمل زيه شفت الإنسان لما يكون رأس بيفكر مش في نفسه بس بيفكر في اللي هيمشي وراه ويعمله زيه ممكن إنسان يتعرض لك كرجل عالم أو كداعية ويسبك ويشتمك ومن حقك ترد عليه لكن مش هرد لأن أنا لو عملت كده في ناس كتير بتمشي ورايا وبتحبني وهيقلدوني لو عملت كده ممكن أكون أنا هعمل حاجة غلط هخش في مكان ولو لمرة معصية في حياتي وتعدي وتوب إلى الله وعندي من مكفرات الذنوب كتير رجل باب بتدعو إلى الله وبتصلي وتصوم وتعمل وخيرات كتيرة جدا لكن الناس هتقلدك ويبقى كله في ميزان سيئاتك عرفت ليه المسألة بتبقى خطيرة لما تكون انت رأس فالرأس بيقتدى بيه فعشان كده لازم تحذر ده اللي خلى سعيد بن جبير يضحي بحياته ويقتل شهيد نحسبه كذلك ولا نزكى الله أحدا علشان ما حدش يجي يتنازل عن دينه من بعده ويجامل وينافق على حساب الشرع وعلى حساب الدين انتهت قصة سعيد بن جبير لكن حياته فعلا ما انتهتش وقصته هتفضل نبراس لينا عمرنا ما هننسى سعيد بن جبير التلميذ ابن عباس ونفضل ندعي له ونترضى عنه ونترحم ونقول ربنا يرضى عنه ويرحمه ويجمعنا به في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته